الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد وما يكفيش
حبيبي ازيك يا ريس عامل ايه؟ قاعد انت يا عم تعبنا معاك الايام دي تمشيات و... وجيم ومبهدلنا معاك عادية
اخبارك يا ريس عامل ايه؟
مش بعرف اي حاجة كده الطقم الجديد ده يعني؟
لا لا لبست جديدا يا عم وحشت حميده وانت لا ركز شايف شوية النضاره لا دي قديمة دي دي قديمة امال ايه يعني مش واخد بالي مش بعرف ان انا خسيت شوية وريني كده اهو يعني شويه حاجه بسيطه يعني أنا في الجيم ما انت عرفنا كل يوم المهم مش كده احلى احلى المينا فارس لله طبعا الله انت لسه اكبر قليل لما كنا في الجيم وقلت لي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف الله يا واد يا مؤمن لا حاسس الله اخبارك يا عم فارس الحمد لله الحمد لله انت بتخس لمين يا فارس بخس لله طبعا يعني مش لهايدي هايدي مين
هايدي هايدي مين صلى على النبي يا ريس صلى الله عليه وسلم فاكر يا باشا التسجيل بتاع الواتس اللي انت بعته امبارح بتاع الاغنيه بعت قبل الفجر كده يا ريس بعت- جالي في الغلط يا معلم
جايب غلط اه يا ريس ايه حوار هايدي دي بقى
هقول لك بعدين عن محت- حوار كتير محتاج قعدة يعني محتاج قعدة بتاع ده ما يفكركش بحاجه يا فارس اه بيفكرني ايه بكوبري خليج نعمة شرب ده اللي انت ده اللي انت فاكره يا اخويا بس كده يعني انت عارف الكوبري ده بيفكرني بايه المنظر المرعب ده بتاع الصراط اللي معدي من فوق جهنم مع فرق التشبيه طبعا تخيل يا اخي الصراط ومش بالعرض ده بقى لا ادق من الشقة واحد من السيف انت عارف يا فارس اكتر حاجه بتشجع الواحد بجد على انه يثبت على الطريق تخيله للصراط مشاهد الدار الاخره دي بجد هي اكتر حاجه بتفرق معاك يعني تخيل لو الواحد يتخيل 3 دي كده لو الواحد على الصراط ويبقى تحتك كده نار جهنم ربنا يعافينا اللي قعدت ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى ابيضت وألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا ينيرها إلا العمل فتخيل رعب الواحد بجد على الصراط اللي أدق من الشعرة وأحد من السيف ومش هينجيك ولا هينور لك إلا عملك فازاي يا محمد ان بيبقى في ناس سرعتها على الصراط زي ما كانت سرعتها في الدين في الدنيا في اللي هتبقى سرعته زي ال- الخيل المسرعة وفي اللي سرعته زي الطير وفي اللي سرعته كالريح الإنسان اللي كان عامل زي الطلقة في الدين وفي ناس اللي بيبقى ضوءه على قدر إبهامه عارف ده مين يا فارس؟
مين؟
ده اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه في الحديث هيبقى ضوءه مثل إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة عارف ده كان مين يا فارس؟ ده اللي كان بيمشي على سطر ويسيب سطر يصلي فرض ويسيب فرض يلتزم فترة ويقع فترة يقرب فترة ويبعد فترة فكذلك هتلاقي ك- زي ما كان ماشي على الدنيا بيقوم ويرجع وي- ويقع ويقف كذلك هيبقى ليه نكبات على الصراط وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يصف الصراط والوقوع من عليه قال لك نكبات كأن اللي بيقع منكوب ويا ريت على قد مشيت الواحد وبس لا على الرغم من كل احوال الصراط دي ازاي ان بيبقى فيه كلاليب وحسك حسك ده عامل زي الشوك ازاي وانت ماشي الكلاليب تمسك في رجلك او الحسك ده يشكك في رجلك وانت ما انتش عارف تمشي اصلا دي ذنوب الواحد والحاجات اللي كان بيقع فيها والامانات اللي مضيعها زي الرحم وغيرها اي انسان قاطع صلة رحمه هيتعلق ع- عليه في الصراط زي ما كان قاطع رحمه في الدنيا هو عينيه حسك ده
الحسك ده يا فارس عامل زي الشوك اللي بينغص في اللحم فتخيل على الرغم من كل اهوال الصراط الموجوده دي ومليان حسك ومليان كلاليب للي معدي على الصراط بصراحة الموضوع يعني يخوف جدا
الامل الوحيد عشان الواحد ينجو من على الصراط ده الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى معلمه لنا في ال 17 مره في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم ان اللي هيمشي على الصراط المستقيم في الدنيا هو ده اللي هينجو وهيبقى ماشي على الصراط المستقيم في الاخره فعلا وعارف يا فارس بعد الصراط في حاجه بقى الناس تعرفهاش تعال ارجع كده عشان تتخيل معايا بقى بعد الناس ما بتعدي من الصراط في بقى حاجه اسمها القنطره عاوزك تتخيلها معايا كده وتبص تخيل ثلاثي الابعاد للقنطره دي القنطرة دي بقى فارس المكان اللي بعد ما كل المسلمين وكل من الناس اللي من أهل الجنة هتعدي ليه هتعدي من على الصراط وتنجو من الصراط هتوضع على القنطرة أمام باب الجنة تخيل معايا باب الجنة آه، آه، وهو بالألوان الذهب وريحة الجنة اللي طالعة وكلنا كده واحنا واقفين على القنطرة في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجي على آه، باب الجنة ويطرق حلق باب الجنة ويفتح له رضوان آه، آه، آه، خازن الجنة ايه الفكرة في القنطرة بقى الفكرة في القنطرة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي المؤمنين يتقاصوا ما بينهم وبين بعض كل واحد ياخد بالقصاص ما بينه وبين التاني عشان كل المظالم اللي ما بينهم وبين بعض تخلص عشان يدخلوا الجنة اخوانا على سرر متقابلين مفيش حد شايل من حد حاجة فكل واحد ليه مظلمة عند التاني ياخدها منه على القنطرة عشان يدخلوا الجنة اخوانا على سرر متقابلين اكبر مشكلة في ايه بقى يا فارس اكبر مشكلة في حديث انا هقوله لك دلوقتي من اكتر الاحاديث اللي اثرت فيا في حياتي بجد من يوم ما سمعته وانا اي علاقه في حياتي محرمه قطعتها بسبب الحديث ده الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه بغدرته مرفوعا في استه ايه استهبال استه يعني في مؤخرته في ظروف فتحه الشرف فتخيل اعزك الله ان يبقى واحد من اهل الجنه واقف على باب الجنه منتظر انه يدخل الجنه واقف على القنطره وسط ال- وسط الصحابه والانبياء وكل الصالحين من الصحبه الصالحه اللي كان يعرفها في الدنيا ويفاجئ بان الناس بتقول له ايه ده؟ ايه اللي مرفوع عندك ده؟ يفاجئ بلواء علم مكتوب عليه يا فلان ابن فلان الاب اللي هو غدر بيه في بنته ويقال يا فلان ابن فلان إن هذا قد غدر بك في أهل بيتك عاوزك تتخيل الفضيحة ساعتها قدام الأشهاد في أرض المحشر إن الشاب ده وممكن يكون كان دي علاقة ونساها ما تابش منها لو كان تاب منها كان ربنا سبحانه وتعالى ستره عليها ولكن ممكن يكون كانت علاقة وهو اتجوز وهي اتجوزت ونست فإيه اللي يحصل؟ يبقى هو واقف يوم القيامة يلاقي لواء مرفوع في استه مكتوب عليه يا فلان ابن فلان نداء لأبوها وبي- م- ومكتوب عليه إن فلان ابن فلان اسمك قد غدر بك في أهل بيتك عاوزك تتخيل بقى أصحاب أبوها وهم بينادوه إن ده فضيحة بقى قدام أرض المحشر كلها إن مكتوب يا فلان يا فلان الحق عاوز تتخيل معاه المنظر يا فلان الحق ده في واحد واقف قدام على القنطرة مرفوع عليه علم ومكتوب عليه اسمك نداء ليك بيتقال يا فلان ابن فلان إن فلان هذا قد غدر بك في أهل بيتك وشوف الكلمة بقى مهممة مش متقال اسم بنته ولا مراته مكتوب بقى غدر بك في أهل بيتك فإن كل واحد يسرح بقى في خياله إن يا ترى كانت المشكلة مع مين بالظبط عاوزك بقى تتخيل إحساس الأب ده فرس وهو جاي بيجري مفزوع على القنطرة في أرض المحشر قدام أصحابه وقدام أهله وقدام معارفه وهو جاي بيدور على الشخص اللي اتفضح بسببه ده فأول ما يشوف الشخص ده ويشوف العالم ده إن فلان قد غدر بك في أهل بيتك إيه اللي يتقال له بقى يقال خذ من حسناته حتى ترضى يتقال له إيه حتى ترضى حتى ترضى يعني خد من حسناته لحد ما ترضى عاوزك تتخيل معايا تخيل بسيط انك لو انت مكان الشخص ده واتفضحت الفضيحه دي قدام الناس كلها وقدام الاشهاد كلها على ارض المحشر ويتقال لك خذ من حسناته حتى ترضى وانت لحد دلوقتي لسه ما عرفتش كمان هو غدر بيك بمين في في اهل بيتك مين بالظبط بنتك ولا مراتك وايه والكلمه عامه فمش متقال غدر عمل ايه بالظبط فالكلمه انت مش متخيل توسع الظنون وتوسع الفضيحه على كل أهل بيتك وعلى أقصى تخيل ممكن يخطر على بال حد يا ترى غدر إنه عمل إيه يا ترى زنى ولا غلط ولا كذا ولا كذا ولا كذا ويتقال خذ من حسناته حتى ترضى بالله عليك أي راجل عنده ذرة رجولة يا محمد هيسيب معاك حسنة واحدة بس ساعتها
لا طبعا اكيد فتخيل انه مش بس ممكن انه ياخد كل الحسنات اللي معاك ودي ايه مش كل الحسنات اللي انت عملتها في عمرك لا دي الحسنات الخالصه لوجه الله بجد من كل عملك مش اللي هو نظام ايه ان في الجيم ابقى عشان شكل حلو وعشان لله لا ده الحسنات اللي انت نجيت بيها من على الصراط ووصلت بيها للقنطرة دي الحسنات اللي كانت خالصة لله تماما بنسبة 100% يعني ممكن تكون جزء بسيط من عملك أصلا فتخيل انه هياخد من خلاصة خلاصة حسناتك يعني هياخدها من حباب عينيك انت متخيل الوضع عامل ازاي ومش كده وبس لو هو معاه اي سيئات لسه يضع عليك كمان من سيئاته ما هو ممكن لا يرضى بانه خد بس كمان ايه, إيه, إيه حسناتك لا ويحط عليك من سيئاته وايه اللي هيحصل ساعتها؟
انا عاوزك تتخيل انه من بعد ما خد كل حسناتك وحط عليك سيئاته ان الشخص ده يعني ربنا يعافينا بعيد عني وعنك ان هذا الشخص من بعد ما كان واقف على باب الجنه ومستني انه يدخل الجنه وسط اصحابه وسط معارفه وسط اهله وسط النبي والصحابه اللي اللي شايفهم تخيل انه فجاه بعد ما نجا من الصراط بعد ما اتخذت منه حسناته واتحطت عليه السيئات يرجع يقع تاني في النار يا الله من بعد ما نجا من الصراط بكل اهواله وعدى على القنطره يرجع يسقط تاني في النار تعمل المشكله في ايه يا فارس المشكله ان لو كان الشاب ده غدر ببنت واحده بس لرجل واحد بس امال الشاب اللي قاعد ماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي وقاعد مش عايزين نذكر ايه مثال حد من اصحابنا عشان ما يكونش ايه بنغتابه اللي يبقى بيتباهى بانه ماشي مع فلانه وماشي مع علانه وبيكلم فلانه وفلانه عمل معاها كذا وكذا وكذا تخيل منظر ابو كل بنت من البنات دي اللي كان كل ما يخش على بنته بتكلمي مين تقول والله ده انا بكلم واحده صاحبتي لا ان كل اب من دول يجي على هذا الشخص وياخد من حسناته ويحط عليه من سيئاته ما ممكن اول اب جه خد كل حسناته وحط كل السيئات لما يجي اب تاني هيعمل ايه ما ملقاش معاه حسنات هيحط عليه من كل السيئات فايه اللي يحصل ساعتها يهوي في نار جهنم تاني انت متخيل الوضع عامل ازاي فبجد ايه اللي يستاهل وعلاقه ايه اللي تستاهل ان الواحد يعمل كده وان الواحد يغدر باهل بيت الواحد عاوز يتقدم لحد عاوز يبقى في علاقه معينه تكون علاقه في الحلال تكون علاقه انه يتقدم لاهلها يتقدم لهذا الاب انما غير كده احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث غدر غدر فايانا فعلا والغدر طب لو مامتها عارفه
للاسف في امهات كتير بتبقى عارفه العلاقه اللي بنتها فيها وبتشجعها عليها وبيبقى طبعا الاب مش عارف عشان اعصابه ما بتستحملش الكلام ده وبتبقى شايف انها لما بتساعد بنتها على الموضوع ده ويا بنتي هاتي لبس كذا واعملي كذا من دماغها انها كده بتجوز بنتها وانها كده بتعمل عمل صح ففي شباب كتير يقول لك يا عم مامتها عارف انما ابوها مش عارف ابوها ما هوش عارف هو ده ولي امرها بجد ودي لو الام بتشارك بنتها في معصيه معينه يظل هذا الحديث قائما ان يظل هذا الاب يوم القيامه لما يقابلك على هذا الامر تبقى انت الغادر وهو اللي يحاسبك يوم القيامة على هذه الغدرة على القنطرة زي ما احنا قلنا
طب لو الحب ده بجد وانا مش ناوي اغدر بيها ولا اي حاجه الحوار ده يا فارس اللي هو بتاع هايدي
اه يا عم هي هايدي
طب انت هتحكي عليه امتى؟
خليه بكره ان شاء الله يا عم قول دلوقتي لا بكره ان شاء الله ماشي يا عم قبلك بكرة ان شاء الله يا ريتك عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد ما يكفي يا ريتك عمري يا رمضان يا ريت